الشهادة عنوان بجيوش تحترس النصر وتكون البشر المنتصرة والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترس النصر وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام وروح تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فصلا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة الأهداف الكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فصلا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة الأهداف الكون رسالتنا أهداف الكون رسالتنا أهداف الكون رسالتنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا اللهم أجر الحق على ألسنتنا اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا آه، بنتكلم عن مقومات الدولة الإسلامية وأفكركم إن إحنا بنتكلم عن الخلافة الإسلامية بالدولة الإسلامية الكاملة كما سماها دكتور عبد الرزاق باشا السنهوري الدولة الإسلامية الكاملة هي التي تجمع الأمة العربية كلها بحدود واحدة هي التي يحكمها حاكم واحد بكل حدودها هي دولة العدل والمساواة دولة الحرية دولة الشورى دولة الإنسانية كل هذا تحت مظلة الشريعة الإسلامية دي كده بنسميها الدولة الإسلامية الكاملة أو نظام الحكم الإسلامي الكامل أو نظام الحكم العربي الكامل كما سماه آه، طه آه، حسين الدولة الإسلامية الناقصة وهي اللي احنا بنتكلم عليها واللي احنا عاوزينها واللي احنا بنسعى إليها كخطوة لتحقيق الدولة الإسلامية الكاملة الدولة الإسلامية الكاملة التي هي على منهاج الخلافة الراشدة التي على منهاج النبوة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية الناقصة هي دولة تنتقص أو تفتقد إلى وحدة الأمة والحاكم الواحد للأمة يعني بتفتقد مقومين اتنين وحدة الأمة إن الأمة كلها ما هياش واحدة وإن الأمة كلها ما بيحكمهاش حاكم واحد لكن هذه الدولة الإسلامية الناقصة فيها آه، آه، العدل والمساواة الشورى ال- ال- الحرية الإنسانية كل ده تحت مظلة الشريعة الإسلامية واتكلمنا عن آه، آه، هذه المقومات مقومات الدولة المسلمة ونظام الحكم الإسلامي اتكلمنا عن وحدة الأمة واتكلمنا عن الحاكم وقلنا أن الأمة لابد أن تكون كلها أمة واحدة لا حدود بينها واتكلمنا عن هذا بشيء من التفصيل واتكلمنا عن الحاكم اتكلمنا عن طريقة اختيار الحاكم أن مفيش طريقة محددة لاختيار الحاكم في الإسلام ولكن لابد أن يكون برضا هذا الشعب اللي بياخد منه البيعة واللي بياخد منه العهد لابد يكون برضا أغلبية الشعب هذا الحاكم لابد أن يكون حاكما مسلما يقيم شرع الله عز وجل وقلنا أن هذا الحاكم يحاسب ويعاقب إذا أخطأ بخطأ يستحق العقوبة هذا الحاكم يعزل نعم يعزل هذا الحاكم تحدد مدة ولايته ولا هو طول الحياة وطول العمر لا تحدد مدة ولايته زي ما الأمة شايفة وزي ما الشعب شايف وزي ما الناس شايفة لأن الحاكم ده بيستمد القوة بتاعته والسلطة بتاعته من هذا الشعب الذي اختاره والذي هو معه ما بيستمدش الحق بتاعه بالحق الإلهي ولا بالسلطة الإلهية ولا بالسلطة النبوية لا ده شخص مواطن زي كل المواطنين وبيستمد سلطته من هذا الشعب الذي نصبه والذي يقف وراءه هذا الشعب الحاكم ده مقيد قيد شديد جدا بحاجتين الشريعة الإسلامية والشورى وسلطة الشعب الشورى وسلطة الشعب دول قيدين يخلوا الحاكم ما هواش مطلق اليد وما هواش ظل الله في الأرض ولا هو بابا ولا هو حبر الأحبار ولا هو معصوم ولا الكلام ده خالص الحاكم في الإسلام مقيد بالشريعة الإسلامية أحكاما ومبادئ وأخلاقا وكل هذه ومقيد بالشورى والشعب ومن يمثل هذا الشعب والحاكم يمكن عدل هذا الحاكم إذا كان عنده من الأخلاق أو من نواقص الأخلاق ومن نواقض الأخلاق القادحة يعني نفترض انه حاكم سكير مثلا وبيمشي في الشوارع سكران ولا عربيد ولا هناك ضوابط شديدة للحاكم المسلم الحاكم يحاسب ويساءل نعم يحاسب ويساءل ويمكن ذكرنا في الحلقة الماضية بعض صور المحاسبة والمساءلة سواء الحاكم هو اللي بيخلي أو بيحاسب نفسه أو يعرض نفسه للمحاسبة أو إن الأمة وأفراد من الأمة وأفراد من الشعب هم اللي يقفوا قدام الحاكم ويحاسبوه ويسألوه ورايح فين وجاي منين دول مقومين اتكلمنا عليهم من مقومات الدولة الإسلامية أو النظام الحكم في الإسلام المقوم الثالث اللي بنتكلم عليه النهارده واحنا بنتكلم في المقومات دي باختصار شديد حقيقه لان كل مقوم من هذه المقومات يعني ألفت فيه كتب وألقيت فيه محاضرات بل رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه في في المقوم الواحد من هذه المقومات مقوم الحاكم يعني ألف فيه يعني رسائل كثيرة ومنها رسالة دكتوراه لفضيلة الدكتور محمد رأفت عثمان العميد السابق لكلية الشريعة الإسلامية رئيس الدولة في الإسلام كان عنوان الرسالة كده بيتكلم على رئيس الدولة وإيه الضوابط وإيه وإيه وإيه وبنأكد مرة تانية إن الخلافة ما هواش لفظ تعبدي ولكن هو دلالة على نظام حكم يرتضيه الإسلام بنتكلم عن الشورى في الإسلام والشورى في الإسلام ممكن نسميها الديمقراطية ممكن نسميها الانتخابات الشورى هي أن الحاكم يلجأ إلى جماعة من الناس أو إلى الشعب أو إلى أفراد أو أو ليأخذ الرأي والمشورة في أمر معين أو في أمر محدد طريقة أخذ الشورى ياخدها إزاي مطلقة في الإسلام متسابة ما حددهاش لكن المهم يبقى فيه أفراد وأشخاص وهيئات يشاركوا في اتخاذ القرار ازاي ما حددش الاسلام مين هم هؤلاء الاشخاص في صفات معينة في هؤلاء الاشخاص هم اللي ممكن يكونوا اهل شورى لابد ان يتسموا بالعقل بالحكمة بالنزاهة بالشرف كل المقومات التي تجعل من الانسان او تلزم الانسان بانسانيته وبعقله و و و هل أهل الشورى لابد أن يكونوا من أهل الإسلام لا مش شرط إطلاقا لأن عندنا الشورى مقسمة في الإسلام إلى شورى عامة وشورى خاصة الشورى العامة دي في أي أمر من أمور الدولة والشورى الخاصة دي لأهل الاختصاص أنا عاوز كحاكم آخد الرأي في موضوع متخصص جدا في الطاقة الذرية هاخد الرأي في موضوع عسكري هاخد الرأي في موضوع يخص الزراعة والمشاريع الزراعية هروح أسأل مين لازم أسأل أهل الاختصاص أو من لهم علاقة بهذا الموضوع والشورى حقيقة في الإسلام كشورى عامة بقى يعني خلينا بنتكلم على الشورى العامة والشورى السياسية ربنا عز وجل أوجب هذه الشورى على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله الكلام ده لمين يا جماعة الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد وبعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشورى من الصحابة والصحابة ادوا شورى مخالفة لرأي النبي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد يقف عند المسجد عند بيته أيها الناس أشيروا علي إني رأيت في المنام كأني في درع حصينة وكأن بقرا يذبح بين يدي وثلمة في سيفي وقد أولت الدرع الحصين بأنها المدينة وأولت البقر الذي يذبح بين يدي بأنه أنتم أصحابي تقتلون بين يدي وأولت السلم التي في سيفي بأن أحدا من أهلي يقتل وإني أرى أن نبقى في المدينة ننتظر المشركين في المدينة فيأتوا إلينا يقاتلوننا في طرقات المدينة فنقاتلهم جميعا الرجال والنساء والأطفال من فوق الأسطح حتى ده كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم فأشيروا علي تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم ده رأيه وشاف الرؤية خلاص مش محتاج مشاورة ومش محتاج ياخد رأي حد ولكن رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ياخد الرأي ليقر أمرا مهما جدا وهو قضية الشورى فيقوم الصحابة ويتكلموا سيدنا حمزة يقول له يا رسول الله يعني لو كان السيف أو السلم التي في سيفك هي رجل يقتل من أهل بيتك فإن كنت أنا هذا الرجل فإني أحب أن أقتل في سفح أحد ويقوم والد سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يقول له يا رسول الله إن كان البقر الذي يذبح بين يديك هو نحن أصحابك فإن كنت أنا منهم فإني أحب أن أذبح في سفح أحد وجمهور وأغلبية الصحابة رضوان عليه الله عليهم خاصة الشباب الذين لم يشهدوا غزوة بدر كان رأيهم أنهم يخرجوا إلى أحد ويقاتلوا في أحد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص خد الشورى وأصبح الرأي هنا يعني رأي الأغلبية أن احنا نخرج النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته عشان يلبس لبس الحرب ويخرج للمشركين في أحد فالصحابة تناقشوا قالوا له قالوا البعض لعلنا فالنص كده يقول لك فتلاوم الصحابة لعلنا أكرهنا رسول الله على أمر لا يريده احنا واضح ان احنا يعني اشتدينا على النبي واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يفضل في المدينة واحنا ما كانش المفروض ان احنا نضغط على النبي وما كانش المفروض كده لا خلاص واتفقوا اللي هم الصحابة اللي كانوا متحمسين جدا للخروج اتفقوا ان هو لما يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الوقت ده ما كانش عددهم كبير ده كان كلهم حوالي ألف واحد بالكتير قوي يعني ما يزيدوش عن ألف واحد ومنهم مجموعة كبيرة من المنافقين فلما النبي لبس اللبس بتاعه وخرج قالوا له يا رسول الله لعلنا أكرهناك على أمر لا تريده فلنبقى في المدينة فقال لهم النبي خلصت انتهت ما كان لنبي لبس لامته لبس لبس الحرب بتاعه أن يخلعها حتى يفصل الله بينه وبين أعدائه البركة فيما اتفقنا عليه خلاص خلص ال- ال- الموضوع وهنخرج مفيش مفيش رجوع الصحابة رضي الله عليهم خرجوا وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد وكما يعني تعرفون جميعا ولما اقتربوا من أحد عبد الله بن أبي بن سلول رجع من طريق هو حوالي 300 من المنافقين وبقي مع النبي حوالي 700 واحد وعبد الله بن أبي بن سلول يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت لأشهد معك ذلك أتطيع الصبيان وتعصى رأي الكبار والمشايخ عبد الله بن أبي بن سلول كان رأيه أن هم يفضلوا في المدينة فزعل أن النبي صلى الله عليه وسلم آه، سمع كلام الشباب وسمع كلام الشورى وما سمعش كلام عبد الله بن أبي سلول آه، آه، حالة الهزيمة بالمسلمين والمسلمين رجعوا من غزوة أحد وهم بي- بي- شايفين ان الرأي بتاعهم في الخروج احد اسباب الهزيمة وانه خلاص مش هناخد شورى تاني ولا هنقول شورى تاني ولا الكلام ده كله فنزلت الايات بعد غزوة احد ايات سورة ال عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر اوعوا حد يظن ان ما دام كان رايكم غلط يبقى ما ناخدش شورى تاني وشاورهم في الامر شيء العجيب جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير في المواقف اللي, اللي اللي الديمقراطيه الحديثه بتقول ما فيش فيها شورى كان النبي بيستشير فيها يعني مثلا مسألة القتال واتخاذ قرار القتال ومواقع القتال ده ما فيهاش شورى دي فيها أوامر في, الع... في, ال... في, ال... في الديمقراطية الحديثة وفي العسكرية الحديثة لا ما فيهاش شورى خالص ده فيها أوامر أو خلينا نقول إنها أصبحت نوع من أنواع الشورى لأهل الاختصاص معرفش لكن اللي أعرفه ان ان ان العسكريه والحرب والكلام ده ما فيهوش شورى ده في اوامر وفي خطط متنفذه وبننفذ النبي صلى الله عليه وسلم بياخد الشورى في هذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر شاور الصحابة كم مرة ده شاورهم قبل ما يخرجوا من المدينة ايه رأيكم قافلة ابو سفيان هتعدي من جنبنا من بدر نروح ناخدها ولا لا فخد الرأي وقرروا لو لو كانوا قرروا ان هم ما يخرجوش ما كانوش هيخرجوا طب لما النبي صلى الله عليه وسلم مشي بال بال بال بال بال بالقاف بالجيش هو ما كانش وقتها مش رايحين لقتال وهم في الطريق إيه إيه ن- ن- ن- ن- نريح فين واماكن الاستراحه وبئر الروحاء وكل الاماكن دي كان النبي قبل ما يعمل حاجه ياخد الراي وصلوا بدر السفينه ال- ال- القافله عدت ومرت النبي ياخد الشورى ايه رايكم نهاجم القافله عدت والمشركين جايين بالجيش نستناهم ونقاتل ولا لا نقاتل والانصار يت... المهاجرين يتكلموا والانصار و... والنبي صلى الله عليه وسلم مصر وياخد راي ده وراي ده وراي ده لغايه ما يستقر الامر على خلاص هنقاتل وحتى لما نزلوا عند بدر وجال حباب بن المنذر و... النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ بالشورى في كل شيء ومش النبي بس ده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عمر سيدنا عثمان ما عرف أحد من الخلفاء الراشدين إلا وكانت الشورى أصل من أصول حتى في عصور الإسلام بعد كده في الدولة الأموية والدولة العباسية عند الدولة الأيوبية نور الدين محمود صلاح الدين الأيوبي كل ده دايما فترات الازدهار في الإسلام في الحكم الإسلامي وفي دولة الإسلام تجد فيها هذه المقومات للدولة سائدة إذا انتقصت هذه المقومات تجد الدولة تصاب بالانحلال والضعف إيه، الشورى إيه، في سورة آل عمران ده مش كده وبس يا جماعة ده في سورة في القرآن اسمها سورة الشورى سورة الشورى و- إيه إيه إيه والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ده صفات المؤمنين صفات المؤمنين والذين استجابوا لربهم آمنوا استجابوا لربهم بالإيمان وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون دي الس- الآيات دي نزلت في مكة يا جماعة الآيات دي آيات مكية يعني ال- الشورى هنا مش م- مش قاصرة فقط على رئيس الدولة ولا قاصرة على الحكومة ولا قاصرة على إقامة دولة الإسلام ده أي جماعة من الناس أمرهم شورى بينهم أمرهم شورى بينهم الإمام محمد عبده رحمه الله يقول إن من أوجب الآيات من أوجب الآيات في وجوب الشورى مش الآيتين دول لا وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هذه ال ال ال الآيات هي عند الإمام محمد عبده هي أوجب الآيات في الشورى لأن بيقول هذه الأعمال لا تتم إلا بشورى وهذه الأمة لا تكون إلا عن آه، آه، شورى فالشورى في الإسلام سموها بقى دلوقتي الديمقراطية أو سموها الشورى هم بيتكلموا على إن أي حاجة فيها لفظ الإسلام وقريبة من الإسلام والكلام ده لا دي فيها حساسية شديدة نخليها الديمقراطية نسميها انتخابات نسميها البرلمان نسميها أي اسم غير الاسم الإسلامي أو الاسم العربي اللي بننتمي إليه واللي بتمتد فيه الجذور بتاعتنا وبتضرب فيه جذورنا بالعمق ب... ب... إلى سابع أرض إيه... ليه ليه نسميها ديمقراطية ما نسميها شورى ما هي هياها هل الانتخابات دهيت وان احنا نختار آه، ال- ال- البرلمان او اسف خلونا الاول يبقى عرفنا ادي ثلاث ايات من القران آه، بتتكلم عن وجوب الشورى بعض العلماء في الاسلام خلاص متفقين على ان الشورى واجبه طيب جم قالوا طيب الشورى واجبه هل الشورى ملزمه للحاكم ولا غير ملزمه يعني الحاكم لما ياخد رأي الشورى خلاص لازم يعمل بالرأي بتاع الشورى ولا ما يعملش جمهور علماء المسلمين على أن الشورى ملزمة إذا أخذ الرأي بتاع الشورى خلاص لازم يعمل بيه حتى وإن خالف رأيه حتى وإن خالف رأيه ده جمهور العلماء وهذا هو الصواب وهذا الذي أعتقده بعض العلماء يرى أن الشورى ملزمة طب ليه ملزمة؟ قال لك عشان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية إيه، كل الصحابة أو معظم الصحابة كانوا رافضين لصلح الحديبية إيه، ف والنبي صلى الله عليه وسلم ما خدش برأيهم وعندنا يعني ال- القصة الشهيرة بقى في سيدنا علي لما جاي يكتب الوثيقة ومرضاش ي- يعني كان غضبان ومرضاش يمسح باسمك اللهم ولا رضي يسمع يمسح بسم الله بمحمد رسول الله وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وكل الصحابة لما مرضوش يذبحوا الهدي بتاعهم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة أم سلمة وهي معه وغضبان من أغضبك أغضبه الله فيقول لها لا تدعي على أصحابي يا أم سلمة كيف لا أغضب وأنا آمرهم بالأمر ولا يمتثلوا ما الأمر يا رسول الله قلت لهم إن ربنا عز وجل كتب لكم دي عمرة وكان من شروط صلح الحديبية إن هم ما يدخلوش مكة وبينهم بينه- بينهم وبين مكة إيه مفيش يعني 20 30 كيلو وهم جايين مسافة 500 كيلو والنبي يقول لهم ارجعوا وربنا كتبها لكم عمرة واذبحوا الهدي بتاعكم ومش راضيين زعلانين فالسيدة أم سلمة تقول للنبي يا رسول الله ألا أشير عليك أقول لك رأي قال قول يا أم سلمة قالت أخرج من عندي من خيمتك هذه ولا تكلمن أحدا منهم ما تكلمش حد خالص واعمد إلى هديك أو خذ سكينا واعمد إلى هديك فانحره واعمد إلى أحدهم فليحلق لك وانظر ما يكون اخرج من عندي معاك سكينة ما تكلمش حد خالص من الصحابة وروح على الهدي بتاعك اذبحه وشوف حد قول له تعالى احلق لي عمره ما هيقول لك لا وشوف الصحابة هيعملوا ايه السيدة أم سلمة الحكيمة رضي الله عنها وأرضاها فعلا النبي سمع كلامها خد السكينة وخرج راح على الخر- على الخرفان اللي معاه وعلى الهدي اللي معاه ذبحه ونادى علي بن أبي طالب تعالى يا علي خذ فاحلق لي سيدنا علي حلق للنبي فما أن انتهى النبي إلا والصحابة جميعا قد ذبحوا هديهم وأعطى كل, كل واحد منهم رأسه لأخيه يحلق له كانوا رافضين صلح الحديبية وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل نعم يا عمر ألسنا على الحق وهم على الباطل نعم يا عمر فلما نرضى الدنية من ديننا يا رسول الله ليه نقبل هذه المذلة ما فعلته عن أمري يا عمر سيدنا عمر يروح لأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لسيدنا أبو بكر يا أبا بكر أليس هو برسول الله نعم يا عمر ألسنا على الحق وهم على الباطل نعم يا عمر لما نرضى بالدنية في ديننا يا أبا بكر يقول سيدنا عمر فأخذني أبو بكر أخذا شديدا شدني يا عمر اعلم أنه رسول الله يا عمر الزم غرزة وإلا هلكت وخسرت الدنيا والآخرة يقول سيدنا عمر فما زال أبو بكر بي حتى أيقنت أن الحق ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء يقولوا ادي صلح الحديبية او بعض العلماء اللي بيروا ان الشورى ملزم غير ملزمة وان الحاكم ممكن ياخد الرأي وبعد كده يعمل اللي في دماغه بيستندوا الى هذا الامر وهذه القصة صلح الحديبية ان معظم الصحابة بل كل الصحابة تقريبا رافضين لصلح الحديبية ورغم ذلك النبي يجريه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بقى الآخرين اللي بيروا أن الشورى واجبة بيقولوا لا الشورى لها مجال وهو ما لا نص فيه الأشياء اللي ما فيهاش نصوص وما هياش عبادة وما هياش وحي ما فيهاش شورى ما ينفعش ناخد شورى يعني في في الصلاه الصلاة دي واجبة ولا مش واجبة طب ايه رأيكم نلغي صلاة الظهر السنة دي والسنة الجاية نخلي صلاة العصر الساعة 7 بالليل و... لا طب ايه رأيكم في الزكاة لا دي كلها امور فيها نصوص وفيها عبادات وعقائد العبادات والعقائد والاحكام القطعية الثبوت قطعية الدلالة لا شورى فيها ما فيهاش شورى اطلاقا ابدا لكن ممكن ناخد شورى لو انا مسافر مثلا ولا جماعة مسافرين طب يا جماعة نصلي هنا ولا نصلي هنا مش نصلي ولا ما نصليش ما ينفعش يقول ناخد شورى على ان احنا نصلي ولا ما نصليش لا ينفع ناخد شورى ان احنا نصلي جمع تقديم الظهر مع العصر ولا نصلي جمع تأخير الظهر مع العصر دي ناخد فيها شورى لان الاثنين مباحين وعلى الاختيار طب نصلي هنا ولا هنا ناخد شورى طب عندنا 100 جنيه هندفعهم لفقراء طب عندنا الفقير ده ولا الفقير ده اه ممكن اخد شورى فلكن اخد شورى ان احنا نخرج زكاة ولا ما نخرجش لا النصوص لا شورى لا فالعلماء الذين يرون بوجوب الشورى شايفين ان صلح الحديبية فيه نص لان سورة الفتح سورة الفتح كلها نزلت في هذا الامر انا فتحنا لك فتحا مبينا لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلق سورة الفتح وصلح الحديبية الجمهور على أنه وحي وحي من الله النبي ما عملوش بمزاجه ده وحي يبقى ما فيهوش شورى يبقى ما يتخذش فيه الرأي ولذلك جمهور العلماء على أن الشورى ملزمة والشورى واجبة في الإسلام طيب يبقى الشورى واجبة وملزمة الشورى واجبة وملزمة للحاكم في الإسلام ولكل واحد في مستواه طيب من هم أهل الشورى العلماء لابد ان احنا نفهم اولا ان عندنا مستويات كتيرة جدا للشورى عندنا اولا المستوى الاعلى والمستوى الاكبر والمستوى الاعم وهو شورى الشعب ان احنا نستشير الناس نستشير الناس ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عندهم صناديق انتخابات ولا عندهم انتخابات ولا عندهم كلمة الدولة الدولة دي مش موجودة واحد من ال اللي بيقولوا عليهم مفكرين يقول لك لا الدولة دي موجودة في الإسلام يعني ولا دولة بين الأغنياء بينكم ما, ما, ما, ما, ما في سورة الحشر على ما أذكر لا مش دي معنى الدولة دولة يعني محصورة بينكم ما يعرفوش ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش الانتخابات ولا الصناديق ولا مجلس شعب ولا برلمان ولا الكلام ده ولا الدوله ولا الحكومه الكلام ده كله ما كانش ما كانتش معروفه كمسميات لكن كمقاصد ووظائف كانت موجوده ولذلك قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك دولة دستورية كلمة الدستور دي كانت معروفة بالمعنى بتاعنا ده لا مش معروفة لكن المقاصد والوظيفة كانت موجودة ان فيه الجهات الرقابية واهل الشورى قلنا كان فيه المهاجرين طب كل المهاجرين كتير قوي هناخدهم كلهم ونجمعهم ما ينفعش فاختاروا منهم العشرة المبشرين بالجنة الأنصار كتير اختار 12 نقيب العرب وقبائل العرب اختار السبعين من أهل الشورى وكانوا موجودين أيام سيدنا أبو بكر وموجودين أيام سيدنا عمر وأيام سيدنا عثمان وفي كل الأزمنة العظيمة من أزمنة الإسلام كانت الشورى موجودة طيب يبقى عندنا الشورى العامة دي الشعب طب احنا دلوقتي عددنا في مصر 85 مليون طب ناخد رأي الشعب ازاي اه العقول البشرية اخترعت قصة لطيفة اسمها الانتخابات او اسمها نواب الشعب او اسمها الاستفتاء نواب الشعب دول هي هياها اللي كانت موجودة ايام النبي في قضية المهاجرين ممثلين عنهم وقضية النقباء ممثلين عنهم وقضية السبعين من مجلس الشورى الممثلين عن قبائل العرب لكن طريقة الاختيار اختلفت و و و و والمسمى اختلف دلوقتي سموه برلمان ماشي سموه مجلس شعب ماشي وعملوا حاجة اسمها انتخابات وصندوق ماشي جميل جدا وشروط للناس اللي هتترشح ماشي ما دام كل الكلام ده لا يتعارض مع نص واحنا مش مقيدين بنص معين ولا بطريقه معينه اهلا وسهلا بيها اهلا وسهلا بس بشرط لا يكون فيها سرقه ولا رشاوي كن بعيدة عن المحترزات المحرمة فإن أنا أختار نواب عن الشعب ده أصل موجود في الإسلام طريقة الاختيار مفتوحة زي ما احنا عاوزين زي ما احنا عاوزين ودول اللي بيرجع لهم الحاكم في انه يستشيرهم وانا يعني من وجهة نظري ان النواب دول اللي بيمثلوا الشعب يجب ان يكون لهم سلطة في التشريع اكتر مما هي موجودة في القانون الحديث وسلطة في الشورى والرقابة على الحاكم اكتر ما هي موجودة لان دول هم نواب الشعب فلازم والشعب اختارهم علشان يبقوا مراقبين وعيونهم على الرئيس وعيونهم على الحكومة ده ليهم وظيفة مهمة جدا جدا جدا في الإسلام وأهم شيء أن يكونوا أمناء وأن يكونوا عقلاء وأن يكونوا من هذا الشعب مش مش دلوقتي ان احنا بننتخبهم عشان يدخل لنا ميه ولا يدخل لنا مجاري ولا يوظف ابني ولا لا ده ليهم وظيفه كبيرة جدا جدا في الإسلام فدي اسمها الشورى العامة اخترعوا حاجة دلوقتي اسمها الاستفتاء ممكن رئيس الجمهورية مش مكتفي برأي ال 500 واحد اللي اختارهم نواب عن الشعب فعاوز ياخد رأي الشعب نفسه بقى 85 مليون يعمل استفتاء يعمل استفتاء على هذا الأمر وينزل الكلام يلا يا شعب تعالى قول رأيك هي دي الشورى هم سموها الديمقراطية خلاص اهلا وسهلا سموها زي ما انتم احنا بنسميها شورى لان احنا متمسكين بالتراث بتاعنا متمسكين بالمسميات التي سماها الله عز وجل لهذه الافعال إيه إيه لكن المقصد في النهاية ايه فدي اسمها الشورى العامة في حاجة بقى اسمها الشورى الخاصة الشورى الخاصة دي انا مش هاخد رأي الشعب في ان انا احارب ولا ما احاربش او احارب امتى لكن اخد رأي مين رأي قادة الجيش مش هاخد رأي الشعب في خطة عسكرية سرية لكن اخد رأي قادة الجيش او اوكل الامر لأهل الاختصاص اللي هم الجيش وقادته ما داموا في الخبرة وأهل الثقة ما ينفعش أخد رأي الشعب في إن أنا اعمل مشروع ميه هنا ولا مشروع كهرباء هنا ولا اخد راي الشعب في ان انا اعمل مشروع المحطه النوويه في الضبعه ولا في سيدي عبد الرحمن ما ينفعش اخد راي الشعب انا واحد من الشعب اهو حضراتكم والساده المصورين والمخرج بتاعنا ومدير القناه احنا مش فاهمنا في الكلام ده ما بنفهمش في الكلام ده هنقول راينا بناء على ايه فياخد هنا راي اهل الاختصاص اهل الاختصاص هم اللي يقولوا الكلام ده انا عاوز انقب عن البترول ولا اعمل مشروع بترولي ولا اخد راي بقى علماء البترول والجيولوجيا والكلام ده اسمها الشورى من اهل الاختصاص ودي مجالس وكان في اقتراح لطيف جدا مقدم في ال ال الجمعيه التاسيسيه للدستور ان مجلس الشورى ده يبقى مجلس شورى لاهل الاختصاص مجلس الشعب ده بيمثله الشعب في ونواب الشعب كحاجة عامة وفي القضايا العامة لكن مجلس الشورى ده لابد ان هو يبقى مقسم الى تخصصات تخصص الطب الطب ده بيضم يضم الطب البشري يضم الصيدلة يضم الأسنان يضم الطب البيطري يضم كل ما يخص هذا الاختصاص عندي كرئيس جمهورية عندي عشرة ولا عشرين واحد من هذا الاختصاص برجع لهم لما اجي اسن قانون ولا اعمل حاجه تخص هذا الطب طب اختارهم ازاي احنا عندنا نقابه الاطباء وعندنا نقابه الصيادله نقابه الاطباء البيطريين نقابه اطباء اختارهم من دول النقابات دهيت واهل المهنه يختاروا النواب بتاعهم المتخصصين اللي هرجع لهم بحيث ان انا لما اتخذ قرار كرئيس جمهورية قبل ما اتخذ هذا القرار ارجع لأهل الاختصاص دول بتوع الطب وبعد كده بعد ما اخد ما يوافق أهل الاختصاص بتوع الطب اروح للنواب بتوع الشعب اه هجيب مثلا اه اه مجلس الشورى فيه تخصص الري والزراعة والثروة الحيوانية هجيب مجموعة من العلماء من نقابة الزراعيين من نقابة الكذا من موظفين الري ومهندسين الري و... ينتخبوا من بينهم هذا التخصص فده اسمه الشورى عند أهل الاختصاص أو الشورى لأهل الاختصاص ده المقوم الثالث من مقومات الدولة المسلمة ان الحاكم ما هوش مطلق اليد ده مقيد بهؤلاء بأهل الشورى وأهل الشورى دول بقى من حقهم ان هم يجيبوا الرئيس ويقعدوه انت غلطت ويحاسبوه يحاسبوا هذا الرئيس مش مش بنروح بالدم نفديك يا فلان ده في الاسلام كده يا جماعه في الاسلام بيحاسبوا رئيس الدوله الاسلام اهل الشورى دول يحاسب رئيس الدوله رئيس الدوله لما يروح يعمل قرار بقانون في الطب من غير ما يرجع لاهل الاختصاص اهل الاختصاص دول يحاسبوه بس لازم يكونوا موجودين اصلا ولازم يكونوا مختارين من اهل الاختصاص دي ابسط كلام يقال عن الشورى في الاسلام سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه يعني جمع سيدنا عمر بن عبد العزيز كان طالب علم في المدينه المنوره وهو قبل ما يبقى والي على المدينة كان طالب علم من العلماء عمر بن عبد العزيز فلما تولى الخلافة وقبل ما يتولى الخلافة لما كان والي على المدينة جمع من يعرفهم من العلماء ومن أهل الصلاح ومن أعيان المدينة ومن عقلاء المدينة وقال لهم اختاروا لي عدد أظن لا أذكر رواية عشرين أو حاجة زي كده دول أهل الشورى بتوع وكان عمر بن عبد العزيز لا يحزم امرا الا اذا رجع لاهل الشورى لما اصبح خليفه لما سيدنا عمر بن عبد العزيز اصبح خليفه وانتقل الى دمشق عاصمه الدوله الامويه اختار من الاهل دمشق ومن الاعيان ومن الناس اللي حواليه مجلس شورى خاص ضيق وكان كل سنه في الحج يجمع اهل الشورى واخلى الولاه يختار مجلس شورى كل والي له مجلس شورى معاه وفي الحج يجتمعوا جميعا ويجتمع بيهم سيدنا عمر بن عبد العزيز صلاح الدين الايوبي نور الدين محمود كل دول كانوا أحيوا هذه الشورى في الإسلام وكانوا مقيدين بها قيدا شديدا وده مقوم أساسي من مقومات دولة الإسلام لما يبقى عندنا أمة واحدة حاكم واحد وعندنا الشورى وأهل الشورى وديمقراطية سموها زي ما تسموها ده المقوم الثالث من مقومات الدولة في الإسلام في الغد إن شاء الله نلتقي مع مقوم آخر من مقومات الدولة في الإسلام حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته